بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم دعوني كل حلقة أهدي إليكم وردة من جنة الدنيا موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب بفضل الله كل يوم درس مرئي جديد لفضيلة الشيخ كل أسبوع رسالة من فضيلة الشيخ إلى بريدك الإلكتروني كل جمعة خطبة جمعة جديدة مرئية انضم الآن إلى مصمم الإعلانات ومترجم الخطب والمحاضرات
من جنة الدنيا. وردة من جنة الدنيا. وردة من جنة الدنيا. وردة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حال الحب في جنة الدنيا لابد من الحب واتفقنا أيها الإخوة الأكارم الأكابر أيها الإخوة الطيبون الطاهرون أيها الإخوة الأحباب المحبون على أن الحب أصله ليس في هذه الدنيا حب على الحقيقة إلا حب الله حب الله جل جلاله والتوحيد في حبه سبحانه سبحانه جل جلاله العلي الأعلى وذكرنا أن الحب هو الميل الدائم بالقلب الهائم وذكرنا أن الحب إيثار المحبوب على جميع المصحوب الحب موافقة الحبيب في المشهد والمغيب الحب محو المحبوب لصفاته محو المحب لصفات نفسه وإثبات المحبوب لذاته ثم كانت الأخيرة الحب مواطأة القلب لمرادات المحبوب انك تحب اللي بيحب ربنا مش عشان انت بتحبه مش عشان في مصلحتك مش عشان حاجة ابدا انت بتحبه بس عشان ربنا بيحبه سبحانه وتعالى مواطأة القلب لمرادات المحبوب انك تبقى عايش على مراد الله منك لا على مرادك من الله ثم الحب خوف ترك الحر- الحرمة مع إقامة ودوام الخدمة لما الواحد يحب ربنا يبقى عايش خدام مفيش أكتر من كده لما تتأمل إن ربنا أخبر عن كل الأنبياء إن أعلى مقاماته إنه عبد عن سيدنا نوح إنه كان عبدا شكورا سيدنا أيوب بعد ما صبر 18 سنة في البلاء ربنا قال إيه إنا وجدناه صابرا نعم العبد يا سلام حتة وسام شهادة لسيدنا أيوب سبحان الله العظيم لما تسمع نعم العبد سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربنا ذكره باسم العبد في أجل مقامات النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الوحي الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده سبحان الله العظيم أنزل الكتاب على عبده في مقام نزول القرآن عبد في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه ده حتى في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا شوف لما ربنا يتحدث عن سيدنا النبي ويقول عبدنا عبدنا سبحان الله العظيم ان ربنا يذكر سيدنا النبي في اجل مقاماته في اعلى مقاماته باسم العبد في مقام في مقام ايه تاني في مقام الاسراء والمعراج ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه سبحان الذي أسرى بعبده فالمحب هو ده بقى لما تحب ربنا يبقى أعلى مقاماتك عنده أنه يرضاك عبد لي وعباد الرحمن الخضر اللي سيدنا موسى راح يتعلم منه فوجدا عبدا من عبادنا عبدا من عبادنا عبدا عبد بس عبد من عباد من عبادنا فلذلك اوعى تفكر انك لما تحب ربنا تطغى لا اوعى تفكر انك لما تحب ربنا تسيء الادب بقى مع الرب جل جلاله لان في بعض الناس لما بيحب ربنا يغلط بقى ويتطاول بقى ويتجرأ بقى لا بتحب ربنا او انت عبد رحت ولا جيت عبد وده أشرف مقاماتك خوف ترك الحرمة مع إقامة الخدمة ده الحب الحب حب ربنا استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك سبحان الملك انك انت اضخم واكبر واعظم عمل تقوم بيه وتقدمه لربنا تستقله وتقول هو احنا عملنا حاجه واي حاجه بيجيلك من ربنا تستكترها وتقول اصل احنا ما نستاهلش سبحان الله العظيم هو ده انك تستكتر القليل من ربنا وتستقل الكتير منك هو ده الحب اللي بيحب كده الحب استكثار القليل من جنايتك واستقلال الكثير من طاعتك اي معصية صغننة كده تقع منك غلط تخاف منها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن, المؤمن ينظر إلى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخشى أن يهوي فوق رأسه والمنافق ينظر إلى ذنوبه كأنها ذباب وقف على أنفه فقال به هكذا فطار مسألة استكثار الطاعة دي لازم مسألة استكثار الطاعة دي لازم ننبه عليها بجد أو لازم نقف معاها وقفة فصل لأن ابن القيم عالج القضية دي في المدارج معالجة حاسمة جدا قال إن من أخطر الآفات التي يبتلى بها أهل الطاعات أن تستكثر طاعاتك اثنين أن يوجب على الله حقا بطاعته ثلاثة أن يستشعر الاستغناء عن عفو الله أكبر ثلاث أخطار تواجه المطيعين أهل الطاعات والأعمال العظيمة في خطر جسيم ثلاث حاجات الحاجة الأولانية أنه يستكثر طاعاته عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في أول أمر الدعوة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تمنن تستكثر لأن اللي بيستكثر طاعاته بيمن على الله بها مطلوب منك انك ما تستكترش طاعاتك وانما بالعكس تستقل طاعاتك ازاي اذا عرفت نفسك وعرفت الله علمت ان طاعاتك لا تساوي شيئا يعني اذا عرفت ما يستحقه الله منك وعرفت آفات وعيوب نفسك وذنوبك علمت أن ما فعلت لا قيمة له عارف لما يبقى في ملك من الملوك من ملوك الدنيا ورايح بتقدم له انت قلم رصاص اقل من كده بتقدم له ورقه بيضاء تساوي ايه بالنسبه له لا تساوي شيئا على الإطلاق فكذلك كل اللي انت بتقدمه لربنا شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يعني لو كل الدنيا منذ أن خلق الله الكون إلى أن تقوم الساعة كانوا عباد لربنا يزيدوا في ملك ربنا ايه ينفعوا ربنا في ايه لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه ابن الجوزي بيقول والله ما لي عمل امت به استطيع ان اقول ان اقول به اللهم اغفر لي كذا بكذا غير ان في خصله ارجو ان انال بها الرحمه اني اذا قمت اصلي ركعتين فلا انظر اني اديت شيئا لربي انما اكدي لنفسي هي دي يقول انا لما بصلي ركعتين مش شايف ان انا قدمت حاجه لربنا ده انا شايف ان انا بفك في رقبتي بنظف في نفسي مش بعمل حاجه هي دي يبقى اول حاجه من الافات الخطيره التي تدخل على المطيعين انك تقول انا بروح رمضان كل سنه انك تقول ده انا بصلي في الجامع كل الاوقات كل دي اللي انت شايفها كل بتستكتر اعمالك على ربنا لا اصلا انا ليا حاجات كده بعملها بيني وبين ربنا كل المنظره دي تودي جهنم انا قلت ان اخطر شيء في الرياء مش انه بيحبط العمل بس لا وبتكتب سيئه بتكتب معصيه لانك مامور بالاخلاص ما حققتش الاخلاص بقيت عاصي فشو بقى تصلي وتكتب عليك سيئه يبقى نمرة واحد استكثار العمل اثنين ان يوجب على الله حقا بهذا العمل كأنه يقول بيقول لربنا انا خدمتك يا رب فاعمل لي كذا ثلاثة ان يشعر بالاستغناء عن رحمة الله عن عفو الله ونقول له ربنا يعفو عنك يقول يعفو عن ايه انا عملت حاجة غلط وهكذا الحب الحب معانقة الطاعة ومباينة المخالفة انك تلزم تلزم الطاعة طاعة ربنا شابط في الطاعات بايديك واسنانك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجز معانقة الطاعة انك تبقى ماسك في الطاعة كده باسنانك ما تفلتهاش ما تسيبهاش ومفارقة المخالفة انك تفارق المخالفة اي مخالفات على طول زي بيقولوا كده إذا رأيت الشر فأزله أو زل عنه مفارقة المخالفة في مكان في شر مكان في معاصي سيبه ابعد عنه الحب أن تهب كلك لمن أحببت فلا يبقى لك منك شيء إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ربنا اشترى منك نفسك ومالك ما فاضلكش حاجة ما فاضلكش حاجة انت خلصت كلك لربنا فما فاضلش حاجة ليك منك انت بتاع ربنا الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون شوف اللي ربنا بيصلي عليهم دول صلوات ورحمة شوف المهتدون دول دول ايه اللي بيقولوا انا لله احنا بتوع ربنا ملك ربنا وعلى فكرة لما تحب ربنا وتحس ان انت بتاع ربنا ملك ربنا ساعتها ما تحزنش ابن القيم بيقول ايه فاذا اصاب المال الذي في يده افه او نازله راى ان صاحب المال هو الذي اصاب مال نفسه فما له للجزع والهلع هو ربنا جل جلاله اداني عربيه واتسرقت العربية ولقت العربية خربت العربية ازعل ليه هو اداها لي وهو سبحانه وتعالى قدر عليها انها تضيع ازعل ليه بال- ده ده جت فجر من عربية لما الرجل ابنه مات زوجته قالت له ايه أرأيت أن لو أن لجيراننا عندنا عارية فاستردوا عاريتهم أكنت تحزن قال ولم لا قال لو احنا شحتين من جيراننا كوباية ولا حلة وخدوها تزعل لا لا وازعل ليه قالت فاحتسب ولدك ربنا كان مدينا ولد وخده زعلان ليه آه هي دي القضية بمنتهى البساطة قال له ايه ان المؤمن الصادق يهب نفسه وماله لله ومتى غضب لنفسه او حرص على ماله علم أن قربانه لم يتقبل منه طالما أنها معه وليس من تقبل قربانه كمن رد عليه قربانه هي كده في واحد قدم لربنا نفسه وماله في واحد ربنا قبلهم منه فمش حاسس ان نفسه دي نفسه لو حد شتمه لو حد اذاه ان الله يدافع عن الذين امنوا هو معتقد دي ان ربنا هيدافع عنه هو ما بيعملش مشاكل ما بينتصرش لنفسه هو معتقد الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب اذا كان هو يعتقد انه بيحب ربنا فهو من أولياء الله ولي لله جل جلاله فهو ما بيزعلش ولا بيحزن ولا بيتألم هو سايب نفسه ربنا يدافع عنه ربنا هيحارب له أعدائه فعايش دي عايش المعنى ده فلذلك أن تهب كلك لمن أحببت فلا يبقى لك منك شيء قالوا لن تصح لك عبودية حتى لا يبقى فيك لغير الله بقية أو منك لغير الله بقية هتشوف فيه حاجة كلك وما تملك ملك لسيدك لله جل جلاله هو ده الحب الحب انك انت ما تملكش حاجة انت مملوك ممتحن لكن في صورة مالك متصرف لا أنت مالك ولا متصرف وإنما أنت مملوك ممتحن الحب أن تمحو من القلب كل ما سوى المحبوب ابن القيم في وصف المقربين بيقول ايه وجملة امر القوم ان قلوبهم قد امتلأت بالمحبة لله فسرت المحبة في اجسائهم فلم يبق عرق ولا مفصل الا وقد دخله الحب أحباب الله اللي بيحبوا ربنا يحبون الله بكل طاقة قلوبهم على الحب فلم يبق عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب فلا يستطيعون أن يحبوا شيئا ولا أحدا غير الله أصل قلوبهم سرت المحبة في أجزائهم فبقت كل الشعيرات الدموية بتنبض بالحب في كل حياتهم حب لله فليس في قلوبهم إلا حب الله الحب أن تغار على أوامر المحبوب ألا تنفذ وعلى نواهي المحبوب أن تنتهك الحب إنك تغير إنك تلاقي حد ما بيحبش ربنا حب ربنا شو ده دي الميزة او ده الفرق او ده الموضوع بجد ان دايما اللي بيحب بيغير على اللي بيحبه مش عايز حد تاني يحبه لكن مع ربنا عايز كل الناس تحبه كل الناس تعمل له وكل الناس تقرب منه وكل الناس تبقى معاه هو ده حب ربنا تغيير ان حد يخطئ في حق ربنا سبحان الله العظيم كتير يتقال لنا وانت مالك ما تلبس اللي هي عايزاه وانت مالك ما تخليه يشتم ويسب ما اقدرش ازاي وانا مالي ده ربنا حبيبي ده ديني اغلى عندي من ابويا وامي ومن نفسي هو ده الحب الحب انك تغير لربنا ألا يطاع أن تغير لربنا أن, أن تنتهك حرماته أن ترتكب المعصية في حقه اللي بيحب ربنا يعيش الحب صح يعيش حب ربنا كما ينبغي انه يحب ان كل الناس تحب ربنا وكل الناس تعيش لربنا وكل الناس تقرب مع رب من ربنا وكل الناس تعرف ربنا وكل الناس تفرح بربنا هو ده حب ربنا وهي دي جنة الدنيا يا ترى تسمحوا لنا بحلقة كمان ثالثة في الحب يا ريت أحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله